أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا عادة يستحب بين يدي أي أمر يشرع فيه الإنسان أن يجدد فيه النية إنما الأعمال بالنيات ونحن في هذه السلسلة ونحن نتكلم عن كيف يمكن أن نطبق شرع الله عز وجل في الواقع الذي نعيشه الآن وهي قضية الوقت ينبغي أن نستشعر معنى مهم الله تبارك وتعالى ندبنا إليه حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده وجاهدهم به جهادا كبيرا أي جاهد بالقرآن هذا ما يسمى بالجهاد العلمي وجاهدهم به جاهد بالقرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا والنبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة قال للصحابة أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين بالاصطلاح المعاصر أنه يكون الواحد عنده عربيتين بأفضل طراز وأحدث طراز 2012 فقال أيكم يحب أن تكون له ناقتين كوماوتين فالصحابة قالوا كلنا يحب ذلك قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهم فيبقى احنا بناخد النية دي واحنا قاعدين ان احنا بناخد نية الجهاد العلمي وبناخد نية انه هذا رصيد عظيم من الحسنات ندخره عند الله تبارك وتعالى الامر الثالث انه دائما ابدا اصل خطوات الإنسان المؤمن تبدأ بالعلم قال الله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أول شيء الإيمان والإيمان لا يتحقق إلا بعلم قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فبالتالي أول شيء دايما تعلم العلم النافع ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فنسأل الله عز وجل بهذه الجلسة أن يرثنا الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا عرضنا في اللقاء السابق أول مشكلة وأضخم وأهم وأخطر مشكلة ستواجه من يريد أن يطبق شرع الله في الواقع وهي المشكلة الاقتصادية ليه؟ لأن الحرب دلوقتي حرب اقتصادية يعني الاستعمار العسكري والأسلوب العنيف لم يعد يجدي ولم يعد هو الشيء اللي بيحارب به في وقتنا هذا لأن الفاتورة بتبقى كبيرة قوي فبالتالي بقت الحرب حرب اقتصادية وانت النهاردة يعني حط نفسك في هذا الوضع لو ان الامور الاقتصاديه في البلد مش مستقره حتى ولو انت طبقت الشريعه بحذافيرها الناس مش هتقدر انها تتعايش مع واقع صعب في شده ومش قادر يعيش لا يا عم والله ده كان الوقت اللي قبل كده كان ارحم حتى لو كانوا حراميه وحتى لو كانوا خدوا كنا عايشين انتوا بقى مخلينها لنا خالص مفيش فلا ما ينفعش الكلام ده احنا مش عهد الصحابه عشان ناكل ورق الشجر فهيبقى ده خطاب الناس صحيح فبالتالي لازم نبقى عندنا شيء من الواقعية في ان احنا المشكلة دي هيتلعب بيها ولكن ان انت تتصور انه الاقتصاد العربي الاقتصاد المصري مرهوم بلا شك ومرتبط ارتباط وثيق بالاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي الاقتصاد الغربي الاقتصاد الامريكي طب هم دلوقتي لو سحبوا ايديهم وبدأوا يتعامل معاك بأي حاجة بقى ويتلكك لك على أي حاجة ويعمل عليك أي نوع من العقوبات الاقتصادية الناس هتضج من ذلك فهتبقى مشكلة بلاش عقوبات اقتصادية معلنة إنما خلاص مجموعة من الشركات الكبرى اللي بتتحكم في الاقتصاد تسحب إيديها وريني هتعمل إيه دي مشكلة صح المشكلة هنواجهها فبالتالي لازم نكون واقعيين أنا عايز إيه دلوقتي الدرس اللي فات قلت إن إحنا هيبقى الدرس الأولاني دايما الدرس الدعوي يعني إيه الدرس الدعوي أنا بتكلم على دلوقتي أصول وأسس الاقتصاد الإسلامي ده كان قايم على إيه وبدأنا نتكلم المرة اللي فاتت على موضوع الربا على إنه أخطر الأمور الموجودة في العصر الحديث اللي نهى عنها الشرع وبدأنا نقول إيه العقوبات وذكرنا 12 حاجة من العقوبات اللي واردة في الكتاب والسنة وقلنا إن أخطر الكبائر المعاصرة هي الربا ودللنا على كده بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينا إن الربا أشد عند ربنا من الزنا درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية طيب ده بيعمل إيه؟ ده بيكون عندي إن أنا خلاص رافض ده بس عايزين بقى في الواقع عايز أفهم أمشي إزاي أتعامل إزاي ولاحظوا إن ده فرض عين على كل من يعمل بعمل تجاري انه يبقى فاهم اسس الاقتصاد الاسلامي انه يبقى فاهم الحلال والحرام وفق الكتاب والسنه ما ينفعش ان انت تبقى مش فاهم يعني ايه بيع الغرر مثلا ايه الغرر ده يعني إيه؟ وما تفهمش يعني ايه بيع العينه ايه الكلام ده وتلاقي نفسك بتطبقه وفي معاملات بتعملها بس ليها مصطلحات معينه كده الناس مش واخده بالها منها فبتقع فيها في بيوع محرمه الناس بتقع فيها فانت لازم تبقى فاهم الحلال والحرام في هذا الباب بس من اللطائف ومن الأمور الطيبة فيه إن سبحان الله أمر المعاملات الاقتصادية في الشرع اتبنى على المرونة واليسر أحل الله البيع وحرم الربا علمونا إن الواحد لو مش فاهم الحلال من الحرام أو اشتبه عليه راح أسأل الشيخ ده في عبادة من العبادات يا عم الشيخ مس يد المرأة ينقض الوضوء قال له لا يا ابني ما ينقضش الوضوء راح للتاني مس يد المرأة ينقض الوضوء قال له اه يا ابني ينقض الوضوء فهشد في شعري ينقض ولا ما ينقضش يعمل ايه ده قال لك لو الامور ترتبط بامر من امور العبادات خد فيها بالاحوط خد فيها بالايه خدوا بالكم من القواعد دي عشان انا ماشي معاكم بالراحه اهو واحده واحده خد فيها بالايه بالاحوط يعني قال لك اصل الاصل في العباده المنع يعني ايه الكلام ده يعني انا ضربت في دماغي دلوقتي عايز اصلي مثلا صلاه عايز اصلي ثلاث ركعات مش وتر انا ضربت في دماغي عايز اصلي ثلاث ركعات ينفع لازم الشرع يقول لي ينفع او ما ينفعش ضربت في دماغي دلوقتي هصلي صلاه مش عارف زي ما بيسموا في اول رجب يقول لك صلاه اسمها الرغائب هي في صلاه كده ابتدعوا صلاه سموها صلاه الرغائب صلاه حفظ القران صلاه مش عارف الجواز الاصل في الكلام ده ايه المنع لغايه ما الشرع يقول في صلاه اسمها كده نصلي ما فيش صلاة اسمها كده ما نصليش يبقى الأصل في العبادة الإيه؟ المنع فبالتالي بيبنى الأمر فيها على الاحتياط عشان واحد بيقول لك ينقض تاني بيقول لك لا ينقض يا عم اتوضى واطلع من الخلاف أنا مالي بقى بالمشاكل دي تمام طب في المعاملات يبقى كده في العبادات في المعاملات قال لك الأصل فيها مبني على اليسر لأن الأصل فيها الإباحة يعني انا هتعامل دلوقتي واحد هيعاملني معامله معينه هشتري منه حاجه او قال لي بص انت تعمل كذا كذا ووراني معامله معينه كده انا مش فاهم بقى دي صح ولا غلط فبعت واشتريت بعد كده رحت سالت الشيخ يا شيخ انا عملنا كذا كذا كذا ده صح قال لي لا يا ابني ده ما ينفعش ده كان كذا المعامله غلط كده الاصل فيها الاباحه فاهم الفرق يعني انا في العباده لما تيجي تعمل حاجه وعملتها كده وخلاص بعدين رحت للشيخ قلت له ده صح قال لي لا غلط هتؤذر على كده اه عشان الاصل فيها المنع طب في المعاملة لا اشتغل واعمل وبعد كده لو تبين لك ان ده غلط ماشي واحد حط فلوسه في البورصة ما يعرفش ايه الحكم بتاع البورصة ده دي شراء اسهم وبيع وشراء ومكسب وخسارة يبقى شرع اهو فجم واحد قال له بس خد بالك الاسهم دي لازم تبقى في شركة بتعمل معاملة حلال ما هو ما ينفعش تحط في شركة كذا بتاعت الخمور وتقول لي انا حاطط فيها اسهم انا مالي ان شاء الله كان كذا ما ينفعش ما ينفعش تبقى عامل كده وقال له خد بالك ما تكونش الشركه دي بتتعامل بالربا فانت بتقوي المعاملات الربويه اللي فيها يكون الغالب على معاملاتها تكون بتتعامل بالحلال وما بتتعاملش بنظام القروض و و عشان ما تبقاش انت ممن تعاونت على اسم العدوان فهو حط فلوسه في البورصه في المكان الفلاني وبعد كده تبين له بقى ان هم بيتعاملوا معامله شديده جدا في موضوع الربا ده سحب الموضوع المعامله اللي قبل كده حرام لا لانه ايه واحل الله ليه البيع فهمتوا المعاني دي يبقى بني امر الاقتصاد الاسلامي وبني امر المعاملات على ايه على ده الدرس ده بيبان كده ان هو درس علمي قوي وكلام صعب جدا بس ما يخلوش منه بيت النساء لازم تفهم الكلام ده والرجال لازم يفهموا الكلام ده لان احنا كلنا بنبيع ونشتري وبنجيب وبنعمل مش في معاملات ماديه بنتعامل بيها فلازم نبقى فاهمينها نبقى فاهمين المعاني دي كويس قوي لانها من فروض الاعيان علينا طالما في تعامل مادي بنقع فيه عايز اقدم للدرس بقصه واحد بيقول عشت فقيرا ابن اب عامل وام خادمه كنت اعيش عيشه صعبه ولما بلغت سن البلوغ طردني والداي فقد كنت عبئا عليهما فتركتهما وسافرت إلى بلد آخر لا يعرفني فيه أحد وغيرت اسمي فقط أما اسم أبي فكان كما هو عملت فراشا في إحدى المدارس فكنت أقف بجانب شباك الصف وأستمع لما يقوله المدرس للطلاب فتعلمت القراءة والكتابة واشتركت في الامتحان الابتدائي ونجحت وأكملت دراستي حتى اجتزت المرحلة الثانوية بنجاح ثم عدت إلى بلدي فوجدت والدي قد ماتا ولم أعرف أحدا من إخوتي وحصلت على وظيفة وتعرفت من خلالها على مجموعة من الزملاء تعلمت منهم كل رذيلة وصرت مسرفا مبذرا حتى اضطررت أن أستدين بالربا وبفائدة فاحشة كانت تصل سنويا إلى ضعف المبلغ اللي كان بيديني ألف وكان بياخدهم ألفين ومن جراء ذلك بعت مسكني الذي ليس فيه أحد سواي وزوجتي التي كانت حامل ودفعت أصول الدين والفوائد ولم يتبقى معي إلا مبلغ قليل لا يكفي مصروف شهرين وبعد تفكير عميق قررت أن أكون مرابيا ما هو لعبها بقى قال لك اللي اتعمل فيها أعمله في الناس فخلاص حد فلوس واخدها بالربا فكنت أقرض الناس المحتاجين وآخذ أضعاف مضاعفة وبدأت بالمال القليل الذي كان معي أقرض المحتاجين مقابل رهون عينية تضمن لي السداد أكتبهم على وصولات أمانة وكلام من ده وخلال سنتين لا أكثر ملكت الكثير من المال اللعبة دارت معاه والأمور بدأت تتوسع وخدوا بالكم عشان بعض الناس لما بيشوف كده يقول لك ربنا مبارك لي ربنا بيحبني شوف الفلوس بقت قد ايه فاشتريت دارا كبيرة وتزوجت زوجة ثانية أول فلوس ما بتجري مع الرجالة بيتجوزوا على طول وتزوجت زوجة ثانية وتوسعت تجارتي فافتتحت محلا في السوق كصرافة ثم كمستورد ثم كمصدر ولكن العمل الأساسي كان القرض بالربا وزادت ثروتي وتبدلت حالي من فقير كان في الأول بيشتغل فراش إلى غني يقرض رزقني الله بأبناء وبنات وذات يوم طلب مني أحد عملائي بضاعة أرسلتها له في إحدى ناقلاتي بقى عنده بقى أسطول من عربيات الشحن فصمم ابن البكر الكبير أن يركب مع البضاعة ليوصلها بنفسه إلى العميل ولكن الله لمن عصاه بالمرصاد وكان الطريق على الساحل المجاور فانقلبت الشاحنة ومات ابني وضاعت البضاعة ونجا السائق بأعجوبة ولم يمسه سوء وماتت أم ابني جزعا عندما بلغها موت ولدها الواد الكبير مات الأم حزنت عليه ماتت وبعد أيام شب حريق هائل في مخزن لي ذهب منه أكثر من نصف مالي ومات فيه أحد أبنائي أيضا وبعد هذا الحادث احترقت بنت لي شابة معقود زواجها بموقد زيت انفجر ثم أصيبت بالشلل وتوالت الحوادث ولا أدري كيف أدفعها حينئذ علمت الآن أن الذي كان يحدث لي هي ضرائب يجب على كل مرابي أن يدفعها ودعوات أولئك المظلومين الذين اغتصبت أموالهم فإن الله عز وجل بالمرصاد لكل ظالم وإن المرابي يحارب الله ورسوله ونهاية المرابي أليمة مهما طال الزمن هو ده وكتير قوي عشان الناس تقعد تقول انتوا بتألفوا الحداث الكلام ده كتير جدا تلاقي الأمور مرة واحدة كده اتكعبلت ومش فاهم ايه اللي بيحصل ابحث على طول على مصدر لمال محرم الدنيا بتتكعبل كده يبقى الدنيا مش ماشيه يبقى بص بقى في لقمه عيش جت غلط كلتها من وجه محرم وما اعتنتش بالموضوع وكأن شيئا لم يكن كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به أنا عايز أفهمكم الفرق ما بين المعاملة الإسلامية والمعاملة غير الإسلامية هنا بتقوم الموضوع على إيه وهنا بيقوم على إيه الحضارة اللي بتحكم العالم كله حضارة مادية تمام بتحسب الموضوع واحنا عايشين كده انفجار في الشهوات حريم عري إباحيات كده أهم حاجة إيه تاكل تشرب تتجوز تلبي رغبات الجسد كل حاجة بتنطق بتقول كده كل شيء كده من حواليك فلوس وشهوات حضارة مادية ما بتتكلمش عن الروح خالص ملهاش دعوة بقصة الروح دي الإنسان اللي عايش اللي راكب عربية شكلها إيه اللي معاه قرش بيسوى قرش اللي ساكن في بيت شكله إزاي اللي مراته إيه اللي ممتع نفسه اللي معايش حياة هو ده الإنسان اللي عايش بعيون الحضارة الغربية اللي هي دخلت لنا عن طريق الإعلام وعن طريق الثقافة والتعليم إن هو ده الحضارة الرفاهية إن احنا نعيش هو ده الإنسان اللي عايش وزنك إيه عند ربنا دي ما تلزمناش والله خير لما تفكر فيها اللي هو بيقولوا ايه لا تعطي الله الفضل يعني برضه صلي وصوم وتبقى ما هو بيمنعكش بيقول لك ما لله لله وما لقيصر لقيصر وخش الجامع وصلي وصوم وان شاء الله تعمل ايه بس ما تخرجش بره تقول لي الاسلام دين الحياه ومنهج حياه والكلام بتاع الدراويش ده ده منطقهم فبالتالي بيلبي الجسد ومفيش مجال للروح فاصل النظريه الاقتصاديه بتقوم عندهم على مبدأ لا أخلاقي ملناش دعوه بالأخلاق إيه اللي أنت بتقول له عليه ده تقعد تقول له الأمانة وعدم الغش والوفاء ده كلام عبط إيه اللي بيقول لي أمانة ومش أمانة ده كلام عبط إنما بقى الكلام الصح أيوة تعرف تجيب القرش جيبه إن شاء الله يعني تروح فيها رقاب أحتكر المال طب الناس مش لاقيه تاكل دي سلعه من السلع الاساسيه ان شاء الله يموتوا انا مالي مش ده اللي بيحصل يجي دلوقتي تاجر اللي بيستورد السكر في البلد السكر مش موجود وسلعه اساسيه طب الناس مش هينفع طب ما بلاش الاحتكار ده عشان الناس دي محتاجه انا مالي وانا عايش فين انا دلوقتي ليا نظام في الحياه عيالي في المدارس الاجنبيه الفلانيه وعربيتي كذا وخدمي كذا وبيتي كذا ومحتاج كذا انا مالي ان شاء الله يحرقوا ان شاء الله يموتوا ده المبدأ إنما مش هيقعد يقول لك عشان ولاد بلدي وشغل الوطنية والكلام الفاضي ده انسى احتكار ما بيفكرش إلا في نفسه ما بيفكرش في المعاني دي وما فيش بقى انسى بقى معاني الأخوة الإيمانية والمسلمين جسد واحد وإنما المؤمنون إخوة ده كلام عفى عليه الزمان ده كلام بس بتسمعوه في الدروس وفي الخطب وترجعوا تخرجوا بره في الشارع تلاقي شيء تاني وتلاقي في المعاملات شيء تاني دي الحضارة الغربية اللي عملت كده ما بقاش فيه نظام للأسرة ما بقاش فيه نظام لمجتمع مترابط الأساس اللي بيجمع المصالح ما فيش حاجة غير كده مصلحتي في ان انا هعرف اجيب منك فلوس وتفكيري في كده والبيوت بقت كده وبقت الزوجة قاعدة في بيت جوزها عشان خاطر بيصرف عليها وبيعيشها صح غير كده ما فيش فهي راضية بالحياة زي ما تمشي ما بقاش فيه معاني إنسانية ما بقاش فيه معاني وجدانية ماتت الروح إنما الشرع بقى بيقيم الأمر على غير كده الاقتصاد الإسلامي بيقوم أصلا فكرته على المبدأ الأخلاقي على المبدأ الإيماني وده الفرق ما بين زكاة وما بين ضريبة زكاة فبيقول لك إيه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فأنا بطلع الزكاة دي عشان بركة المال عشان ربنا يحفظ لك مالك ده ويبارك لك فيه ما بدل ما يروح في فواتير انت ما كنتش حاططها في الاعتبار وبدل ما حد من عيالك ولا انت تصاب بمكروه والعياذ بالله ربنا بيبارك لك فتلاقي نفسك بتطلعها في سخاوة نفس انما الضريبة هات لنا يا عم واحد محاسب قانوني يعرف يظبطها لنا ولا واحد من بتوع الضرايب دول يطلع منها اي حاجة وعايز اتهرب باي شكل لانه حرام يطلع 20% ليه وكان شوية كان عايز يعمل لك ضريبة عقارية ويطلع عين الناس حتى البيت اللي, اللي على حيلتي أبيعه علشان خاطر أدفع لك يعني طب أعمل إيه فهو ما بيفكرش إلا إنه في جمع المال وبس إنما الاقتصاد بيقوم على الجانب ده وده اللي بيقوله هقول لكم دلوقتي كلام من كلام الاقتصاديين الغرب وهم بيقولوا الفكرة دي بيقولوا النظام الاقتصادي الإسلامي بيقوم أصلا على جانب أخلاقي والجماعة بتوع علماء الأخلاق بيقولوا إيه لا أخلاق بغير دين ولا دين بغير أخلاق مفيش دين ما بيتكلمش عن الأخلاق فاللي فاكر إنه كده إنما بعثت لي لأتمم لأكمل هو ده لأتمم مكارم الأخلاق هو ده الأهم حاجة إنه جه عشان البر حسن الخلق معنى الأخلاق فالاقتصاد الإسلامي بيدعو إلى واحد الأمانة إنه في التعامل يكون على هذا الأساس النبي صلى الله عليه وسلم أول صفة كانت بينادى بها إيه؟ الصادق الإيه؟ الأمين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن التاجر الأمين تتصور مع مين قال مع الصديقين والشهداء التاجر الأمين التاجر اللي فعلا أمين اللي انت بتتعامل معاه وانت مش فاهم انه بيطعنك في ظهرك ولو يقدر ياكل عليك لقمة او يخدعك او يغشك دخل لقاه واحد مش فاهم حاجة في الموضوع خالص راح مديله اضعاف مضاعفة دي بكام يا عم هو مش فاهم حاجة هي دي بمية راح قال له دي عشان خاطرك انت بس بمتين ده عشان خاطرك هو عيني مغفل مش فاهم حاجة ده اسمه باع الغرر هو ده عشان تعرفوه غرره هو فاهم ان هو ما بيفهمش يقول لك يا عم دي تجارة والتجارة شطارة لا التجارة شطارة ما تكونش في انك تضع ارباح مش هي بسعر السوق انت ممكن تزود حاجة بسيطة ما فيش مشكلة انما تبقى فيها نوع من الزيادة الفاحشة عشان بتغرر بيه عشان انت عارف ان هو محتاج طب جاي بيقول لك ابوس ايدك انا عايز اي حاجة كذا طب خلاص دي بقى ب... ده لقطة دي دلوقتي أبيعها بكام بقى لا أبيعها بخمس أضعاف أنا مالي دي تجارة لا يا حبيبي مش تجارة ده اسمه بيع الغرر وبيع محرم أمال بيعها إيه عايز تزود عليها زيادة بس ما تكونش زيادة فاحشة هي بمية أنت شايف إن أنت تبيعها بمية وعشرين ماشي إنما ما تبيعهاش بخمسمية وما تبيعهاش بتلتمية ده اسمه بيع الإيه الغرر فعشان كده ده استغلال لحاجة الناس وهي دي الفكرة اللي الشرع بينفيها شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في موضوع الأمانة إيه؟ يقول إيه لكل غادر لواء يرفع له بقدر غدرته تقع في يوم القيامة ماسك لواء علم مكتوب عليه غدرت بفلان الفلاني اقف بقى يوم القيامة شوف هتاخد فيها قد ايه غدرت بالراجل وخنته وضحكت عليه وغررت بيه عشان قرشين تحطهم زيادة في جيبك فلما تبقى انت عارف ان حسابها أليم هي دي اللي هترضعك انما حط قوانين من هنا للصبح والله لما يعملوا ايه انا مالي مش بايع ولا شاري يا سيدي خلاص انت هتضربني على ايدي عشان ابيع واشتري مش بايع ولا شاري انما لما يبقى من جواك وزع ديني بيقول لك اتق الله عشان دي حسابها اليم يوم القيامه يبقى الموضوع يختلف الاقتصاد الاسلامي بيؤسس على مبدا الوفاء الاول الامانه اثنين الوفاء قال الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود انا عملت بيني وبينك عقد العقد ده جيت انت بعد شوية تقول لي ايه مش عاجبني ليه مش عاجبك في ناس قالت لي لا كنت عملت كنت سويت لا يا عم المسلمون عند شروطهم انا رحت اشتغلت في مصلحة حكومية هنزل من الساعة 9 للساعة 1 ده النظام فيقول لك يا عم ما كله بيمشي الساعة 12 هو جت عليا انا لا المسلمون عند شروطهم لا انت نازل من 9 ل 1 وكنت موافق لما لقيت الناس لا تتقي الله وبيعملوا الشغل ده فانت قلت يلا زيهم لا يا حبيبي المسلم مش كده المسلم عنده نظام يبقى لازم يبقى يعمله امال فين اخلاق المسلمين ان شاء الله الناس كلها لا تتقي الله عز وجل بس انا ماليش دعوه المسلمون عند شروطهم فدلوقتي في عقد بيني وبين المصلحه دي ان انا اتواجد في المكان ده من الساعه 9 للساعه 1 يبقى من الساعه 9 للساعه 1 ابقى في المكان ده وغير كده لا يجوز ادي الوفاء الوفاء بالعقود قال الله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ثالث حاجة بيقوم عليها الاقتصاد إنه بيقوم على البر على البذل والإنفاق والإحسان قال الله ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو بص العفو دي عارف يعني يعني الزيادة إن لنفسك عفت بيه يعني إيه نفسك قابلة إنك تدفعه فلما ربنا موسع عليك ما قالكش إيه أنفق من قوتك وطلع من قوتك وقوت عيالك لجارك ما قالكش كده قال لك زايد معاك الحمد لله أكلت وشربته وعندكم أكلك وأكل عيالك لو فات حاجة اديها لجارك الغلبان يسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يقول ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه يا جماعة في أزمة اقتصادية في البلد أطلع صدقات دلوقتي ما تصبر بس لغاية ما نشوف الانتخابات هيحصل فيها إيه ما احنا ما ندراش لا أنا ما بتعاملش مع الناس أنا بتعامل مع رب الناس ورب الناس قال أنفق أنفق عليك فعشان كده يؤتي المال على حبه أطلع ما طلعش أطلع ما طلعش هي دي على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب فبيقوم مبدأ الاقتصاد على إيه؟ البر يبقى خدنا الأمانة الوفاء البر رابع حاجة بيقوم عليها الاقتصاد على الاعتدال اسمه ايه ما خدتوش بالكم احنا احنا مسمينه الاقتصاد الاسلامي كلمة الاقتصاد من الايه من الاعتدال يعني اتسمت المعاملة اصلا المالية دي انها اساسها على الايه على الاقتصاد على الاعتدال على انه لا تبقى بخيل وتعيش عيالك في ضنك ولا تبقى مسرف وجيبك دايما مفتوح يعني مفيش عندك مشاكل خالص بتصرف كده وخلاص واهم حاجة مزاجك وهواك وشهواتك ونعيش يومين يا عم وعيش النهاردة واديني بكرة بقى وشوف ايه الدنيا هتبقى ايه فالاقتصاد بيدعو للاعتدال والقصد قال الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا قال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تصرفوا يا عم كل واشرب محدش قال لك حاجة بس ما تزودش قوي ما تبقاش بالإسراف ده مش لازم لما تيجي تعمل وليمة انت عارف ان الأكل عشان وشك فتحط أكل بزيادة قوي قوي قوي عشان الايه واحنا بقى احنا في مصر و... وفي الشعوب العربية المنظرة أساس لازم بقى ايه في وشي نذبح ونعمل ونسوي عشان خاطر الناس تقول علينا أهم حاجة الناس تقول عليك وتفرج اللي بيتعمل في ولائم الخليج وتفرج بقى الاكل بيبقى قد ايه والله لما يجيبوا الجيش ياكل الدنيا قد كده ومفيش عشان برضه المنظره هو ده وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ربنا بيكره الناس دي دي ما تزلزلكش اللي بيسرف ده ربنا لا يحبه وقال سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين بالانتيم بتاعك الشيطان ابليس انتيمه يعني ماشي معاه هو ده كانوا اخوان الشياطين وقال الله جل وعلا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ومن الناحيه الثانيه ربنا قال ولا تجعل يدك مغلوله إلى عنقك وقال فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والشح وحط المبدأ كله في آية عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أدي آية الاقتصاد في القرآن لا ده ولا ده النقطة دي عايز بس أحط عليها كده إضاءة بسرعة عشان أهميتها أصرف الفلوس إزاي في ظل الشرع أصرف إزاي الشرع جاء بتشديد قوي قوي قوي قوي على المترفين إيه المترفين المسرفين اللي بيعمل ايه اللي النبي سماهم الذين غزوا بالنعيم يعني غزوا بالنعيم ياكلون الوان الطعام ويشربون الوان الشراب ويلبسون الوان الثياب ويستمتعون بكل شهوات الدنيا يقول لك حلال اعمل كل حاجه خد بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان عباد الله ليسوا بالمتنعمين يعني نعيش الضنك لا امال ايه ما تزودهاش قوي هنا عشان هتبقى الدنيا هي اكبر همك هتبقى عابد للدنيا عابد للقرش عابد للدرهم والدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الخميصة أنا لو لابس ثوب معين ثمنه كام ألف فايه ده بقى هتوضى وهعمل وهنستفيد ايه بالوضوء يا عم لما نروح البيت بعدين نبقى نشوف الكلام ده انت مش فاهم دي بكام دي ماركه دي جايه من كذا كذا كذا فبقت الثوب مهم قوي العربية دي يبقى خايف تتخدش ولا تتعمل ولا تتسوى وراكبها خايف من الحسد وخايف انه يتعمل وطبعا بس لازم يحس بقى ان هو راكب عربية من ام كام مليون دول عشان الناس تديله الاحساس فده كل اهم حاجة عنده فهذا هو الطرف والمشكلة فين تعال لي كده بسرعة بسرعة وروح لي على سورة الواقعة ربنا قسم الناس ثلاث اقسام قال اصحاب اليمين واصحاب الشمال والسابقين وبعدين لما جه يفسرهم بدأ يتكلم على أصحاب السابقين السابقين دول في الأول خالص وبعد كده راح داخل على قال جزائهم ما قالش صفاتهم وراح داخل على أصحاب اليمين وبرضه قال جزائهم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في صدر مخضود وطلح منضود و و و وجه على أصحاب الشمال راح وصفهم ما جابش في الايه في السابقين ولا في أصحاب اليمين راح جاي في أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك بس أول صفة فيهم أول صفة من صفات أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ودي مصيبة الطرف إنها تودي جهنم ودي خطورة الفلوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم فتنة وفتنة أمة المال فما تجيش تقول لي الفلوس مش هي المشكلة ده الحريم هي المشكلة لا يا حبيبي الفلوس هي المشكلة انت لو معكش ولا هتعرف تعمل حاجة الفلوس هي بقى اللي بتخليك تعرف تعمل كل حاجة تشتري بقى زي ما انت عايز وتروح بقى تسافر في اللي انت عايز تسافره وتعمل اللي انت عايزه الفلوس رجال الاعمال لما بقعد مع واحد منهم يقول لي بتتكلم في ايه حريم ايه ده انا وقفهم صف بفلوسي انما تقعد انت بقى الكلام ده مش هي دي المشكله المشكله في الفلوس ففتنه امه النبي محمد في المال قال صلى الله عليه وسلم حديث في الصحيحين ان هذا المال خضره حلوه حلو الفلوس بقى بالله عليك يعني لو خرجت دلوقتي من الجامع لقيت واحد مش عارف تبع شغلك ولا بتاع وقال لك ابشر يا حاج فلان ولا يا علان ده مش عارف حصلت ايه ايه ايه ده النهارده كسبنا 10 20 الف ما كانش على البال خاطر تلاقي نفسك راجع منتشي كده بقى و- وعايز ت- فرحان وطاير بالفرحه فلوس جت صح انما بقى ما يعني لو صليت ركعتين ما كنتش بتصليهم مثلا اه الحمد لله كتر خير الدنيا الحمد لله بقينا احسن شويه أهو. مش هتبقى راجع بقى طاير من الفرحه دي عشان كده صح ولا لا النبي بيقول ركعات الفجر ركعات الفجر اللي هم سنة الفجر اللي هم ركعتين الخفاف اللي بيصليهم الإنسان بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قال خير من الدنيا وما فيها أحلف بالله العظيم واحد مننا ماليش دعوة أتكلم عن نفسي بقى أنا لو فاتتني ركعات الفجر أبقى حاسس النهاردة إن الرصيد بقى صفر وان النهارده بقى لا عندي شقه ولا بقى عندي عربيه ولا بقى عندي فلوس شايلها ولا بقى عندي اي حاجه خلاص ده الواحد يجي له سكتة قلبية عشان خاطر ركعات الفجر ما صلاهمش هي دي المشكلة اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فالنبي صلى الله عليه وسلم وهذه آخر وصاياه آخر خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد راح ظهرهم صلى هنا بمعنى دعا صلى لهم يعني دعا لهم دعا لهم ثم صعد المنبر ورجع طلع المنبر في مسجده صلى الله عليه وسلم راح البقيع وراح رجع على المسجد كالمودع للأحياء والأموات وقال إني فرطكم على الحوض أنا أول واحد هسبقكم على الحوض فرطكم يعني سابقكم وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحف عرض واسع جدا إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي أنا مش خايف أن أنتوا تبقوا نصارى ولا تبقوا يهود ومش خايف عليكم من الردة صلى الله عليه وسلم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم فقال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر آخر كلمة وصى بها الأمة كلها في المسجد غير بقى الوصايا اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش الموت لما قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم إلى آخره فبالتالي فتنة الدنيا وفتنة المال من أعظم ما يكون هتلاقي صورها كثيرة المغالاة في الأكل والشرب المغالاة في المهور والأفراح قول لي يعني الفرح العادي في وسط اجتماعي فوق المتوسط بيصرف كام وشوفوا الافراح اللي بتتعمل دلوقتي كانوا بيعملوا ديجيهات كده وعلى القد وخلاص رجع التاني بقى يعملوا صوانات ويقعدوا لغايه الفجر وبرضه لازم ايه المنظر ده الاساسي لازم بقى المره دي يكون صرف له بقى بالارقام ده ده كده الغلابه بتوع الايه الاحياء الشعبيه خش بقى على بتوع الفنادق بتوع الفنادق اضرب بقى الارقام واحد من الشباب من المهندسين فراح يتجوز فخلاص كل حاجه هيتعمل ضرب بقى في ناو ال Four Seasons عايز يبقى الفرح في ال Four Seasons طبعا رقم فلكي جدا فعايز يجيب مين قال لك نجيب مطرب من المطربين المشهورين حماه قال لك لازم يجي فلان عمرو دياب عمرو دياب لازم يجي يا عم الحاج بلاش عمرو دياب ما, ما فرقتش يعني خلي الجوازه تمشي ما فيش هو عمرو دياب ضرب له كام بقى هو الواد هيص- هيصرف له في القصه بتاعت 100000 ولا حاجه هو لوحده كان عايز له في القصه دي 80000 ولا حاجه فقال له ليه يعني هيقعد ساعه هنعمل فيها 80000 وباظت الجوازه على القصه دي فده ايه ده اه طبعا ايه الحاج فلان وهيجي مش عارف مين اللي تبع الوزير مين وتبع ايه انت عايز الناس تاكل وشنا ولا ايه لازم الشغل ده مش مشكله خالص اي اعتبارات تانية اقسم بالله الواد كان بيستلف بس عامل نفسه ان هو مفيش يعني من تحت لتحت قاعد مستلف مستلف فلوس عشان يمشي الموضوع وبس مزنوقين بس ويقول لك بس الفكه يعني مفيش فلوس سايله بس لكن هي الموضوع هو مستلف عشان خاطر المنظره دي وده بيتعمل كتير ما هي الفلوس اغلبها قروض واغلبها كذا واغلبها كذا فبرضه كده بس برضه ايه مناظر يعني في الاخر ناهيك بقى عن البذخ في شراء الملابس والمتاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يواسي اهل الصفه اللي كانوا بيلبسوا المرقع من ثياب الجلد ما عندوش حاجة يلبسها ده كانوا بيلبسوا جلد ومترقع فكان صلى الله عليه وسلم يواسيهم وكان هو يطبق أمامهم فكان ينام على الحصير وكان بيته تجيبه براسك لو شبيت شوية كده تجيب سقف البيت بتاع النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس واحنا عندنا ايه بقى ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله ناهيك عن اقتناء التحف في بقى هواة بقى اللعب ده بيقول لك ايه بيع منديل ام كلثوم المنديل اللي كانت بتمسكه ام كلثوم وتقعد تشد فيه ده عارف اتباع بكام بخمسة مليون دولار يا عيني منديل ما يسواش يعني جوز جنيهات ولا بتاع اتباع بخمسة بس الست الست كانت بتشد فيه قلم نجيب محفوظ القلم اللي كان نجيب محفوظ بيكتب بيه بيع ب 6000 دولار ده غلبان شويه خد ايه باعوا القلم بتاعه ب 6000 دولار اما اخر المجانين فاراد ان يمزق ثوب ديانه الى أربعة ملايين قطعه ليبيعها بمبلغ 100 مليون دولار 100 مليون دولار الفستان اللي ماتت بيه بقى وبتاع فعايزين يقطعوه حتت حتت وكل واحد بقى ياخد من أميرة الحب والكلام والغرام ده ياخد بقى حتة ويحتفظ بيها في بيته وعايز يبيع القصة دي كام 100 مليون دولار التحف بقى ودي مش عارف بكام وهو عادي خالص وناس مش لاقية ولا الهوى ناس بتعيش ب 100 جنيه وحاجات أنا شفت بعينيا محدش قال لي يعني في الصعيد ناس عايشة كده تقعد تضرب كف على كف ازاي اللي انت بتصرفه في يوم هم بيقعدوا بيه شهر عايشين ازاي دول ليهم رب فده اثر الطرف ادي مظاهر الطرف والطرف ده بقى يورث الكبر ويحرم الانسان من حب الرحمن لسه قايلين انه لا يحب المسرفين ويوجب العذاب حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اذا هم يجأرون ويورث النفاق فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ويورث الفسوق وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ويضعف الإيمان تعيس عبد الدرهم والدينار ويأكل الحسنات ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ويجعل الإنسان عابد للدنيا متعلق بها بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ويمكن يفتح عليك أبواب الحرام لأنك لما ما تلاقيش المستوى الاجتماعي اللي انت تنتمي ليه تبتدي تمد إيدك علشان خاطر تحافظ على نفس المستوى الاجتماعي والمد اللي انت فيه وكفاية ان انت تبقى من إخوان الشياطين طب إزاي ننفق المال كل ده احنا بنتكلم ادي فقه المعاملة الإسلامية إزاي ننفق المال قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد في الزهد وحسنه الشيخ الألباني قال خير الرزق أحسن فلوس الكفاف الكفاف دي بقى مش معناها انت جاي تقول لنا كل الكلام ده علشان يعني نلبس مرقع وناكل الكفاف اللي يكفيك يعني ايه؟ يعني انت بتقدر تفتح البيت انت بتفتحه بألف وده بألفين وده بخمسة وده بخمسمية كل واحد زي ما بيكفيه ده انا ومراتي والاولاد بيصرفوا الفين ثلاثة اي رقم بس ده اللي بيكفينا الحمد لله كده بناكل وبنشرب وندفع مدارس الاولاد وبياخدوا مش عارف ايه وبنخرج وبنعمل احتياجاتنا الاساسيه بنقضيها من غير تزايد ده بيكفيك كام الحسبه دي انت تقول اي رقم ده اللي بيكفيك اكتر من كده هو ده المشكل بقى هو ده الطغيان بقى ان انت بقى عايز اكتر من كده بكتير جالك لغايه عندك ما تبقاش دنيا ايه الفرق يعني تقول لي يعني شيخ يعني ما غيرش البيت ما غيرش العربيه ما اجيبش مش عارف ايه ايه اللي انت بتقوله ده ما يبقاش عندي طموحات ماديه ما قلتش كده امال انت بتقول ايه انا بقول ان انت بقلبك ما يبقاش طول الوقت متعلق بالزياده انه العلامه اتته الدنيا وهي راغمه انا دخلت في الصفقه دي عامل حسابي ان هكسب فيها 10 قروش ربنا يديهم لي 15 اللهم لك الحمد اداهم لي تسعة مفيش مشكلة اداهم لي تمانية مفيش مشكلة هعيش بدول اللي هو ايه زادت قلت انا على اللي بيديهولي ربنا سبحانه وتعالى هو اعلم به لان هو الرزاق ذو القوة المتين ادي الموضوع اتته الدنيا وهي راغمة انما الثاني ولم ياته من الدنيا الا ما كتب له انا عايز عايز عايز عايز ما هو الواحد بقى خلاص هو دوب كمثله كمثل الايه الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث جبت العربيه لا يا عم دي ادمت ده نزلوا حاجات افخم من كده مليون مره طب الحمد لله وفين الشاليه عايزين نصيف في حته طب وخلاص قالنا كذا طب لا لا ندخل العيال في مدرسه لغات ونعمل مش عارف ايه لا لا لا لا، ده انا عايز مش هتخلص لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الامل لو ما قلتش للدنيا ستوب انسى اشرف السعد واحمد الريان والشيخ ابراهيم عزت الكلام ده انا سمعته من اشرف السعد جه في مره قعدوا هم الثلاثه في اول حياتهم كانوا بيشتغلوا في العمره كويس فالشيخ ابراهيم عزت قال لهم حطوا افق معين لو وصلنا له نقف يعني احنا بنتاجر في 10000 في 20000 لما نوصل لكام نقف فالشيخ قال 50000 وهقف احمد الريان قال 10 مليون وقف السعد قال مش هقف هو بيقول واحد دخل السجن والتاني اتطرد واتغرب عن اهله وحالته بقى كذا واتسجن له شويه واتعمل كذا وكذا هو اللي بيقول وقال اللي نجا فينا الشيخ قال اقف لغايه هنا والحمد لله انا كده هو ده الكفاف انا قلت لغايه كده والحمد لله اللي هو انت بتيجي تقول ايه عربيتك وحاجتك الحاجات الاساسيه والحمد لله مش عايزين حاجه تاني هي دي خير الرزق الكفاف في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني كل الناس ماسكة فيه كل الناس عايزة فقال ابدأ بمن تعول ادي الحاجات دي اديهم كفايتهم وقف عند كده يبقى انت كده ايه اديت الضروري اللي عليك وهي دي حدود الكفاف وفي الحديث عن ابي هريره قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقه فقال رجل يا رسول الله عندي دينار قال تصدق به على نفسك قال له معايا ألف جنيه قال له خليهم معاك قال له عندي آخر قال تصدق به على ولدك هو طبعا دي مش صدقة بس هو بيقول له ايه خليهم لك يعني قال عندي آخر قال تصدق به على زوجتك قال عندي آخر قال تصدق به على خادمك قال عندي آخر قال أنت أبصر بص ايه قال له خلص عشان الانسان ما يبقاش ايه لو انفق خارج البيت والبيت لسه محتاج اشياء فهيجي بعد كده يشيل الهم ما هو انا ايه طلعت الفلوس وبعدين الحاجات الاساسيه ما هي ممكن زوجتي دي عايزه مش الدرهم بقى ولا الدينار ده عايزه قص عشرة فانا هجيب لها منين فبالتالي لا انا بديها احتياجاتها وهي كده الحمد لله راضيه بده انا عارف البيت بيصرف كذا زادت 100 زادت 200 لظروف ماشي انما مش هتزيد 2000 ومش هتزيد كذا يبقى انا عارف الرينج كام فبديهولها خلاص خدت حاجتك وعيالك عايزين ايه اتفضلي واحنا عندنا واحد شغال بنعمله كذا اتفضل ادي الاجير وادي الناس خلصت كل احتياجاتي كده قال له انت ابصر بعد كده بقى شوف انت هتودي فين عايز بقى تودي في صداقات معينه عايز تستثمر المال بشكل معين سيدنا سلمان كان بيعمل ايه كان بيتلت الفلوس تلت تجاره وتلت ينفقه على نفسه وتلت يتصدق بيه انا معايا بيخش لي 3000 بيروح هو جاي متصدق ب 1000 ومشغل 1000 ومشغلهم وبياكل ب 1000 مثلا دي طريقه من الطرق اللي ايه الصحابه كانوا بينفقوا بها المال وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت يبقى عندنا اعتدال اهو واخدين بالكم احنا ما قلناش دروشه ما قلناكش ايه انفق واعمل صدقات واكل الغلابه واعمل كذا وبيتك لا بس مبدا اللي ايه اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع في صح وغلط صح في الكلام ده ان فعلا احتياجات البيت تقضيها قبل المسجد بس في نفس الوقت غلط في ان هو ايه بيدي البيت وبينسى الجامع يعني واخدين بالكم هي دي الاعتدال هو ده التوازن في الموضوع طيب دي الفكره الاسلاميه الفكره الغربيه بقى انا كده شرحت لكم انه بيقوم على اساس ايه خدنا اربع حاجات خدنا اربع حاجات بيقوم عليها الاساس الاساس الاخلاقي للمعاملات الاسلاميه ابتدينا بالامانه تمام وقلنا تاني حاجه ليه الوفاء ثالث حاجه البر رابع حاجه الاعتدال الاعتدال اللي احنا بسطنا فيها الكلام شويه طيب ايه الفرق مش بتسمعوا الكلام ده انا ببسطه خالص اهو عشان يبقى مناسب لكل الناس مش عشان يبقى المتخصصين مش تسمعوا ان النظم الاقتصادية في نظام اشتراكي وفي نظام رأسمالي وفي النظام الإسلامي أيام الستينات وعبد الناصر طلع لك ناس هو بقى خلاص هو إيه قال لك هنمشيها اشتراكية تمام فعملوا كتب قال لك أبو ذر الاشتراكي والله في كتب كده سيدنا أبو ذر ده الاشتراكي لأن يعني هو أول من أقام النظام الاشتراكي عشان إيه ما احنا نمسح أي حاجة لا لا لا خالص أنتوا عايزة اشتراكية الدين بيقول اشتراكية قلبناها رأسمالية قال لك ده هو ده الدين بالظبط ده هو الإسلام ما بيدعوش إلا إلى الرأسمالية فتجيبها كده تجيبها كده يعني مرة تجيبها أبو ذر ومرة تجيبها عبد الرحمن بن عوف ما هو ده بقى الرأسمالي واخد بالك طبعا الكلام ده كله كلام فاضي ولا ده ولا ده هو يعرفه منين فهو الفرق أول شيء الاقتصاد الإسلامي ليس نظاما اشتراكيا ولا رأسماليا الفرق ما بين الأمرين بسرعة هنا دي سلطة الدولة وهنا دي نظام الاقتصاد الحر هنا البلد انتوا عارفين بقى ايام عبد الناصر والتأميم والكلام ده والبلد هي اللي تبقى ماسكة الامور الاساسية تمام ويبقى ايه البلد هي اللي بتقسم حصص المال على اساس ان هي تبقى ماسكة السلطة دي فطبعا ده بيناسب جدا مناخ بيغلب فيه الفقر فعشان كده تلاقي الناس الغلابة بتحب جدا العصر الناصري عشان خاطر ايه انه اه عملوا ودانا والفلاحين خدوا اراضي والدنيا مش عارف ايه الكلام ده لانه مناسب للمعنى الناحية الثانية في النظام الرأسمالي ما بيفكرش في كده بيفكر في الايه انت مالك الامر ده ده رأس المال بتاعك واقتصاد حر ما عليكش اي نوع من القيود الا بعض القيود اللي بتضعها بعض الدول يتناسب مع بيئتها ووضعها ادي الفكرة ببساطة قوي الاسلام فين من الاثنين دول بقى اشرح لكم الاول الفروق من حيث بعض الحاجات اول حاجة الفرق من حيث المقصد يعني الاقتصاد ده الاشتراكي والرأسمالي بيقصد لإيه؟ إيه هدفه؟ والاقتصاد الإسلامي بيقصد لإيه؟ هنا الاقتصاد الإسلامي لأنه من عند رب الناس ورب البشر فبيتعامل مع البشر من ناحيتين الناحية المادية والروحية فالاقتصاد الإسلامي بيطلب منك إيه؟ بيقول لك أنفق وتصدق على الغلابة بص المعنى الإنساني ولسه بيقول لك خد بالك من عيالك وأنفق على من تعول فبيديك الناحية التانية خد بالك من ده ومن ده فبيحط لك المناسب ليك كإنسان من الناحية المادية ومن الناحية الروحية فبيشبع الحاجتين إنما النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي دايما يشبع الجانب المادي وينسى الجانب الروحي يبقى الإسلام بيطلب في الاثنين إنما مقصد الثاني عشان كده بيحصل المشكلة لما بتيجي في الاشتراكية بتعمل ايه ما هو خلاص ما في ناس هي اللي ماسكة الموضوع كله فبيبقوا برضو بتضخمهم جدا جدا جدا فبيبقى فوق وفي ناس تحت خالص برضو بسبب ان هو اللي ماسك راس المال حتى لو قالك انا هوزعه وهعمل فيه كذا وكذا بس هي اصل المال لسه النبي بيقول حلوة خضرة وده اللي حصل ما بعد ثورة 52 والمشاكل اللي حصلت بسببها لما بقى في الاقتصاد الحر بتعمل بقى نادي العشرة تلاف تعرفوا نادي العشرة تلاف أسرة بيسموهم كده نادي العشرة تلاف أسرة في مصر هم دول كانوا بيحكموا البلد هم عشرة تلاف هم دول ماسكين مقاليد الأمور كلها في البلد وهم دول اللي كانوا بينعم عليهم وهم دول اللي ليهم ارتباطات وهم دول الفلول دلوقتي العشرة تلاف دول أسرة دي اللي ماسكة المقاليد كلها دول اللي معدين وكان ليهم limit معين كده ليهم حد معين بيتعرف يعني اللي بيعدي في البلد 100 مليون مثلا ده محطوط اسمه على طول هناك بقى فده النظام الرأسمالي بيعمل ايه بقى 50% من الشعب تحت خط الفقر وفين بقى وعندنا بقى في أعظم الناس في العالم كله ثروة عندنا عدة أسماء موجودة في قائمة أغنى أغنياء العالم فإيه ده وإيه ده هو ده الموضوع تاني حاجة المنهج في الاقتصاد الإسلامي منهج بيقوم على العقيدة وعلى الأخلاق وعلى الحلال والحرام والتكافل والتعاون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله المنهج في النظم الاقتصادية الأخرى بيقوم على إيه؟ الدين حاجة والحياة حاجة تانية خالص هنا أنت بتتكلم برضو في الحتتين المنهج هنا متكامل بيراعي علاقتك بالناس وعلاقتك برب الناس هنا ما بيفكرش في القصة دي هنا بيفصل لك دي عن دي دينك ده يا حبيبي اقعد في الجامع ان شاء الله تقعد لي من العشاء الفجر تصلي انما ماليش دعوه انا بقى بره الجامع بالموضوع ده خالص اشتري لي بقى حته مسلم وغير مسلم ونظام اسلام وتلاقي الاعلام كده اول ما حصلت الازمه الاقتصاديه من سنتين تلاقي الاعلام مش عامل بعض الناس وهم متضايقين جدا ان الاقتصاد ده بيقولوا انه في فرنسا وفي بعض الاماكن بيدرسوا موضوع الاقتصاد الاسلامي واللي بيتكلم المذيع ولا المذيعه اللي بتتكلم كانها عدوه للاسلام يعني ماله يعني انه لا لا لا المتخلفين اللي قاعدين بيقولوا النظام الاسلامي ده والنظام الاقتصادي لا لا لا ما فيش حاجه اسمها كده من حيث التشريع الفرق ما بين ده وده هنا عندنا قواعد اساسيه في المنهج الاسلامي بص الكلام ده عشان اسمعوه بس وليه تفاصيل في كتب الفقه بس تسمعوه كده عشان تستأنسوا بيه في المعاملات يعني هقول لك حاجة في بعض الحاجات لما حد بيجي يسأل فيها بتقول له شريطة عدم الإضرار زي مسائل الملكية الفكرية والملكية الفردية للأشياء بيقول لك أنا هاخد السي دي دي هنسخن تقول له للاتجار بيقول لك لا للاستخدام الشخصي تقول له طالما لا تضره لا تضر بالشركة الأم اللي بتعمل الكلام ده الأمور مبنية على لا ضرر ولا ضرار بنراعي المسائل دي إنما في الاقتصاد الآخر ما بيراعيش المسائل دي لو يقدر يشيله من على وجه الأرض بيعمله وأصل المسائل كده وشوفوا أي شركة من الشركات الكبيرة في العالم كله إزاي بقت هي الشركة الأم في المجال ده إنها أول حاجة تصفي كل الشركات الصغيرة تروح نازلة بمنتج وتصفي الناس كلها وتحتكر هي الشيء ده شوفوا كده ازاي بيل جيتس صار الان هو اسطوره التكنولوجيا اقروا في تاريخه كده عمل ايه لغايه ما وصل لكده والحروب اللي كانت بينه وبين شركات التكنولوجيا الاخرى لغايه ما وصل لده الامور بتمشي كده عندنا ان احنا عندنا قاعده بتقول درء المفسده مقدم على جلب المصلحه يعني لو هناخد فيها حاجه دلوقتي الناس زي موضوع الاحتكار ده اللي لسه بنقول عليه طب دلوقتي درء مفسدة ان الناس دي ما تعملش مقدم على انك تحط بزيادة 10% في جيبك ولا 20% في جيبك فلا درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة قواعد المشقة تجلب التيسير الأمور لو لقيت أن المعاملة دي هتسبب حرج للناس يسرها وسعها على الناس علشان يبقى الأمور بينهم قايمة على المرونة يقول لك التحكم إلى العادات يعني ايه العادة محكمة يعني ايه العادة محكمة يعني العرف العام بيجي تسأل العرف يا جماعة إيه احنا بنعمل ايه الراجل اللي بيجي يقول لك انا بمشي الساعة مش عارف كام من المصلحة الحكومية دي فتيجي تقول له رئيسك عارف العرف العام بينكم جاري على ايه عشان نبتدي نشوف ما هي كل الكلام ده هو اللي بيفتى بيه هل في اضرار هل في كذا هل في كذا طيب الناس دي عارفه طب لو عرف كذا يبقى ايه الحكم لو اللي فوقيك يعرف ان انت بتخرج كذا يقول لك لا ما يوافقش تقول له لا ما ينفعش فبنتحكم في حاجات لإيه؟ للعادات والأعراف الموجودة إذا اجتمع حلال وحرام حلو؟ الغلبة تبقى لمين؟ للحلال ولا الحرام؟ للحرام إذا اجتمع حلال وحرام يبقى أنا أمتنع عن الشيء ده ولا لا؟ يعني إذا دلوقتي أنا مش قادر أوصل إنه دلوقتي المال ده مختلط والحرام فيه مش عارف نسبته بالظبط وفي حلال في الموضوع اخد من المال ده ولا اتقي الشبهه طالما مش قادر تعرف النسبة لو عارف ان النسبة اقل يعني عندك 10% 20% حرام ومش عارف تطلعهم وعندك 80% حلال لا خد من المال ده بقدر الايه بقدر الحلال على اساس انه يبقى الغالب فيه ده انما انت عارف انه لا الحرام اغلب لا خلاص ابتعد عنه لانه ده هيبقى الغالب فيه الحرام طب مش عارف الحلال اكتر ولا الحرام اكتر ما بين الاثنين تعمل ايه في الوقت ده يبقى انت عندك هنا اذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام لحديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه عندنا قاعده بتقول الغرم بالغنم ايه الكلام الصعب ده الغنم يعني الربح والغرم يعني الخساره اللي هي القاعده الاسلاميه الاساسيه هديك فلوس للمرابحه ماشي شغلهم لي في اي مجال انت شغال فيه ماشي على مبدا الايه الغرم والغنم ما ينفعش يجي يقول لي ايه انت اصلك خدعتني وخسرت وعملت الكلام ده ما ينفعش هو ساعه المكسب بيبقى حلو وساعه الخساره يبقى لا الا انه يكون الاولاني ده اللي خد الفلوس مهمل ويثبت اهماله خد الفلوس قعد يلعب بيها وثبت لك الكلام ده فده موضوع تاني بس الاساس المبدا عليه اللي هو الايه الغرم والغنم والشرع يراعي ايه انه الفلوس دي تتحط في المقاصد بتاعتها يحفظ الدين يحفظ النفس يحفظ النسل تتجوز بيها تحفظ نفسك بكل الاسباب من ماكل ومشرب وملبس و و يبقى الاساسيات دي بيجي الشرع دي انما النظم الاخرى نظم بتقوم على اسس بشريه والاسس البشريه دي بقى بتحتمل وبالتالي بيبقى فيها جانب نفع المجموعه للناس وتضرر على مجموعه من الناس شوفوا من حيث المقومات تجد النظام الإسلامي بيقوم على ايه الزكاة وتحريم الربا وتحريم المعاملات اللي فيها جانب من الشطط بزي الغرر والحاجات اللي احنا قلنا عليها دي إنما المقاومات اللي بيقوم عليها النظام الاشتراكي أو النظام الرأسمالي تلاقيه يهتم جدا بنظام الفايدة ونظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة وبيعتبر ان هو ده الأساس اللي بيقدر يجمع بيه المال مش الاستثمار طيب حركة السوق الفرق ما بينهم فيها ايه هنا النظام الاقتصادي بيقول لك مفيش جهالة مفيش غرر مفيش تدليس مفيش غش مفيش مقامرة ما تتعملش كل الحاجات دي أمور بيعتبرها الشرع فيها إجحاف بالناس حرام عليك إنما النظام الآخر ما بيعتبرش الكلام ده خالص ولا بيحطه في البال هي دي الأساسيات اللي بيختلف ده عن ده تعالوا بقى بسرعة أقول لكم كلام الغرب عننا يعني الحق ما شهدت به الأعداء باحثة إيطالية اسمها لوريتا نابليوني عملت كتاب اسمه اقتصاد ابن آوى قالت أنه المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية مع انهيار البورصات في هذه الأيام وقالت أنه النظام اللي ماشي في أوروبا ده هو ده النظام اللي سبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة الموجودة دلوقتي ودلوقتي كلهم بيتكلموا أن الفايدة تبقى صفر بيعجبني أنا الكلام ده يقول لك الفايدة صفر يعني ايه الفايدة صفر هي في فايدة يعني ايه فايدة صفر يعني يعني ما فيش فايدة بس مش عايز يقول لك ما فيش فائدة يعني مش عايز ينطق بيها حتى يقول لك يعني نخلي النظام انه يبقى الفائدة صفر اللي هو ما فيش نظام الفائدة لأن طبعا البداية كلها كانت من البنوك العقارية كنت تروح في أمريكا تجيب بيت زي ما أنت عايز وسطع على 60 سنة عيش بقى وطبعا شوية بشوية هتقعد تدفع لك شهر اتنين تلاتة بعد شوية مش قادر الموضوع بقى متضخم جدا البيت اللي كان بمية ألف دولار بقى عليك بنص مليون هجيبهم منين عيش بقى مش دافع طب تعمل ايه زود في المدة زود زي ما انت عايز فوصلنا في الآن خلاص ما حدش بيدفع فوصلنا انه خلاص وصلوا للعجز ده والبنوك فلست واحد من حوالي عشرين سنة قبل الأزمة دي ما تتعمل خد جايزة نوبل واحد اسمه موريس آلي فرنساوي قال باللفظ كده انه الخروج من الأزمة التي سيشهدها الغرب إعادة التوازن بشرطين تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر يعني هو بيقول لك نوصل لصفر واحد من عشرة في مش عارف ايه يعني حاجة بسيطة قوي قوي قوي قوي يعني في الآخر خلاص انه ما يبقاش فيه الجانب ده ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2% بعد ما كانت 20% و25% قال لك مش هيصلح نظام الاقتصاد العالمي ده إلا إنه يحصل الكلام ده أدت الأزمة المالية إلى إفلاس عدد من البنوك آخرها بنك Washington Mutual البنك ده بيقولوا سادس مصرف في أمريكا تدهور بسبب الأزمة العقارية وتدهورت أسهمه في البورصة فبعد ما حدثت المشكلة دي ودار آخر وقع ظهر بعض الكتاب كتب كلام بقى اسمع المقالة دي بالذات واحد اسمه بوفيس فانسون رئيس تحرير مجلة شيرينجر عمل موضوع سماه البابا أو القرآن وتساءل عن أخلاق الرأسمالية ودور النصرانية كديانة والكنيسة الكاثوليكية بالذات في هذا الأمر وتساءل في تهكم شديد قائلا أظن أننا بحاجة أكثر في هذا الوقت إلى قراءة القرآن بدلا من الإنجيل قال لهم النظام ده ودانا دلوقتي في الأزمة اللي احنا عايشين فيها دي إنما القرآن بيقول لهم مفيش ربا مفيش كذا مفيش كذا مفيش كذا لو كنا تحاكمنا للقرآن كان الموضوع اختلف إيه رأيكم بقى احنا كمسلمين نفرح احنا بالكلام ده اه شفت بقى يبقى نتحاكم للقرآن طالما قالوا لنا هم القرآن هو اللي فيه الموضوع يبقى القرآن هو اللي يمشي ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا في حاجات كتير قوي أنا كنت مجمعها في هذا الأمر بس يكفي بعض الإشارات لهذا الوضع آخر حاجة عايز أقولها لكم الموضوع يمشي إزاي بسرعة البنوك الإسلامية الموجودة دلوقتي تعرفوا عددها كم؟ أنا قعدت أبحث عن الموضوع ده عددها قرابة 436 مؤسسة مالية إسلامية في العالم نسبها بالشكل الفلاني النظم الإسلامية دي دلوقتي في 39 دولة دول الخليج لوحدها فيها 138 بنك إسلامي بنجلاديش فيها 8 مصارف ماليزيا فيها 18 بنك إسلامي باكستان فيها 29 السودان أكبر بلد في العالم فيها بنوك إسلامية فيها 32 بنك إسلامي طبعا احنا عندنا شوية البنوك المعروفة اللي هي اما البنوك الاسلامية الصرف او بنوك اللي بيسموها النوافذ بيسموها كده اللي هو بنك كذا وعامل لك فرع للمعاملات الاسلامية فده موجود برضو في العالم السعودية فيها تسع نوافذ البحرين أكبر بلد عربي عشر نوافذ الإمارات سبعة قطر خمسة الكويت اتنين احنا عندنا كم واحد كده برضو على قد الحال يعني الغريب بقى والعجيب في الإحصائيات إن وجدت كالتالي أكبر بنوك إسلامية موجودة دلوقتي في لندن بريطانيا دلوقتي فيها بنوك إسلامية قلت لكم المرة اللي فاتت واللي ماسك البنك مش مسلم بس بيتعامل بالنظام الإسلامي اللي هو شايف هو بيعتبرها النظرية بس هو النظام ده النظام اللي ماشي بالطريقة الإسلامية دي بلجيكا عملت مركز للخبراء الاقتصاديين في بلجيكا بمساعدة 15 هيئة اقتصادية ده أقرب حاجة اتعملت علشان خاطر انه يدرسوا النظام ده ويطرحوه في بلجيكا لوكسمبورغ فيها الآن بنك إسلامي يرتبط ببعض البنوك الخليجية وهم نفسهم بيقولوا اللي أنا بقى عايز أوصله لكم نظام الإسلام بيقوم على إيه في شوية حاجات كده واحد مفيش ربا وشرحت لكم الربا المرة اللي فاتت ربا الفضل وربا النسيئة ربا القروض ما يقومش على موضوع القرض النظام الإسلامي بيقوم على مبدأ الإيه؟ المكسب والخسارة اللي بنسميه مبدأ المرابحة مرابحة أنت تاخد الفلوس وتعمل واحد يستثمرها لك بيقوم على مبدأ الاستثمار لا مبدأ القروض اللي هو فلوس قدام فلوس القصة بتاعت فلوس وفلوس دي هي دي اللي فيها مشكلة طب أنا عايز أشرح لكم حاجة أختم بيها بسرعة عشان تبقى فائدة فقهية تسمعوا عن حاجة أنا قلتها لكم في وسط الدرس اسمها بيع العينة وحاجة اسمها التورق يعني ايه بقى اشرحها بالشكل بسيط انت هتاخد حاجة بالاجل قسط ماشي فرحت انا الحاجة دي لو كنت دفعتها القسط حلال حلال ليه حلال هو انا هبيعها لك دلوقتي لو هبيعها لك كاش هبيعها لك ب 100 قرش اجل خليتها 120 دي معاملة ودي معاملة ايه الحرام عشان بس الناس كلها بتقعد تقول لك ما فيش فرق ما بين الربا وما بين القسط لا في فرق الفرق ان انا لما جيت ما قدرتش ادفع القسط في الربا بيقول لي خلاص هم كانوا 120 خليهم 125 في القسط بيقول لي ادفعهم ما عنديش والله ما عنديش بتاع طب انا مكتب عليه وصولات بتاع لو انا فعلا انا مقدر الامور احنا لسه قايلين وفاء وامانه واخلاقيات فانا مقدر الامور ان هو ما يقدرش فربنا بيقول له ايه فنظره الى ميسره اصبر عليه شويه لو ما كانش وانت شايف ان هو لا ده مماطل وبتاع خد حقك منه بس هتاخد حقك مش ان انت تزود عليه فلوس هو مش ناقصه الموضوع كده فده الفرق الفرق ان انا بساله سؤال واحد لو ما دفعتش القسط يقول لي انا هروح اجيب عربيه نظامها كذا كذا لو ما دفعتش القسط العقد فيه هيحصل ايه فايده 5% فايده 7% انسى ده ربا انما ايه لا مكتبني وصولات ووصولات يعني تودي في داهيه لا ماشي ده قسط ما فيهوش مشكله فهمتوا الفرق ما بين ادي القسط وادي ادي المعامله الربويه طيب انا اشتريت بالاجل كويس ففي حيله هعمل ايه ان انا هدفع له هي دلوقتي قال لي 120 دفعت له 50 وقسطنا 70 حلو اروح انا راجع له تاني هو دلوقتي عليا كام عليا 70 دفعت له قسط وبعد شويه قلت له بقول لك ايه انت مش عايزهم 70 اديهم لك 40 وكاش ونخلص ابقى عملت ايه لفتها او في وقت من الاوقات انا خدت السلعه واستنفعت بيها شهر اتنين وبعد كده عايز ارجع للايه للكاش فراح جاي قايل له ايه انا اديتك 50 وانت كنت يا عم كنت طارحها ب 100 وعادي بقى السوق واقع وبتاع مفيش مشكله خد 50 انا انتفعت كده بص بقى الربا فين الانتفاع بتاع الشهرين وكمان الايه ال... وانا دفعت السعر الحقيقي الانتفاع ده كانه مش كل قرض جر نفعا فهو ربا وصلت جت فين الحاجه ان هو انتفع بيها واداله بعد كده اي قرش في المقابل طب لا افرض حسبها ما هو لا هو كان حاسبها 100 و120 فهو بعد كده لو بحى حتى ب 90 على اعتبار السوق يبقى انت في الاخر خلاص انت انتفعت بانتفاع زايد هنا شبهه الربا يبقى اقولها لكم بسرعه تيجي ازاي ايه بيع العينه النبي قال اذا تبايعتم بالعينه واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم تعيشوا الذل كله إذا تبايعتم بالعينة عشان إيه دي شبهة ربا عشان كده جمهور الفقهاء على حرم بيع الايه العينة أقولها تاني خدتها بالآجل وبعد ما قعدت انت عليك اقساط 12 شهر دفعت قسطين جيت له في النص قلت له بقول لك ايه هديهم لك كلهم بدل ما تقعد 10 اشهر وانت ونصيبك خدهم دلوقتي وشيل من الثمن يبقى هنا فيها ايه الحيله دي طيب دي الايه دي العيله ايه التورق بقى المعامله دي كانت بيني وبين واحد صح لو دخلنا ثالث عملت ايه بقى انا رحت جاي اشتريت دي خدتها بخمسين هي بمية وعشرين قسط رحت انا واخدها ملكتها عليا كام خمسين لسه او عليا سبعين بالقسط رحت رايح بايعها بايعها لواحد تاني انا دفعت خمسين ورحت بايعها لواحد تاني بتسعين ماشي انا عايز اعمل الحركه دي عشان ايه عشان اخد 40 انا معيش فلوس عايز سيوله فمش عارف اجيب سيوله رحت رامي 50 ورحت بايعها تاني وعملتها ده اسمه ايه اسمه التورق يعني ايه التورق يعني ان هو عايز فلوس عايز ورق فعايز فلوس راح عمل ده فدخل واحد تالت هنا المعامله دي بقى جمهور الفقهاء على اباحتها وابن تيميه بيقول بحرمتها قال لك ما هي برضه لفه كده وفيها حيله انما الجمهور بيقول لك لا انه المعامله دي مش عينه والمعامله دي مش حرام بص الكلام بيسموها التورق عشان بس إن الحاجات دي كلها ناس بتسال عن المعاملات دي كتير ممكن اللعبه دي تتلعب يعني واحد عايز يسيل فلوس ويجيبها كده وهيرجع تاني يدفع للتاني قال لك ينفع ده عند الجمهور انما عند الايه عند ابن تيميه بيقول لك لا حرام علشان خاطر برضه كده ايه اشبهت لعبه ال- العينه الاولانيه هي دي التورق ده اللي هو حرق البضاعه فدي موجوده في النظم الاقتصاد الايه الاسلامي مطلوب في الاقتصاد الاسلامي لو احنا هنطبق شرع الله عز وجل احنا مطلوب مننا نعمل ايه ان احنا هو ده النظام اولا ان احنا نمنع نظام الفايده سواء بقى ان انت تروح تشتري عربيه بالقسط وتدفع فايده لا ما تعملش دلوقتي بفضل الله عز وجل لما بدا الناس تسال وتيجي تقول لك عربيه ومش عارف ايه تبص دلوقتي تلاقي في الوسيط وتلاقي في الحاجه يقول لك ايه وبنظم اسلاميه مش لاقيين يبيعوا فيعمل ايه طب جه قال له مش مشتري ليه يا عم قال له عشان انت بالفايده والفايده دي ربا راح سال قال له لا القسط ده قسط ربوي طب نعمل ايه نعمل نظام اسلامي اعمله ازاي قال له خلاص تبقى اعملها اقساط وبتاع طب ما مش مشكله خلاص نخليها بدل ما بكذا بقت بكذا واخدت برضو حسابيتي واشوف هعرف اجيب منه الفلوس الاقساط ازاي ويبقى انا كسب- كسبان ماشي كده شرط لا تبع ما ليس عندك العنديه دي حاجتين عندي اللي هو واحد حاطط لي بضاعه في المحل هي بتاعتي لا انا ما دفعتش فلوسها كاش او ما دفعتش فلوسها بس هو مديني كانه مديني عقد وكاله بيعها وشوف انت تكسب فيها كام ورجع لي الفلوس تنفع كل الناس ماشيه كده اه ماشي مفيش حاجه دي دي اسمها لا تبع ما ليس عندك لا ده عندي اهو فالعنديه حاجتين عندي يعني بتاعتي راس مالي دي فلوسي او عندي ان واحد وكلني في بيعها وانا باخد فيها في الاخر خالص نسبتي يبقى لا تبع ما ليس عندك يبقى عندنا حاجة تانية ادينا قلنا هو بيع الغرر ما تغررش بواحد وتستغله بيع الجهالة ان هو واحد زي حالته ده دي اسمها بيع الجهالات ان انا ببيع حاجة مش بتاعتي وفي حاجة اسمها بيع الفضولي ايه بيع الفضولي ده انت قاعد كده وفاتح محل قلت الراجل رايح اصلي ماشي خلي بالك من المحل هروح اصلي وارجع جاله زبون راح داخل قال له بكام دي عايزك ينفعك يعني فراح قال له دي بخمس قروش هي بتتباع ب 15 او هي باقل او اكتر فجه راح قال له يلا يا عم بخمس تعال ورحت انت راجع له قلت له إيه، حد جه حد قال له اه ده بعت لك يا عم ال- الشغلانه دي انت كان مال اهلك القصه دي دي كانت بخمسه تبيعها بكذا اه اسمه بيع الفضولي ده ايه حكمه في الشرع حرام طب وايه الا باذن صاحب الشيء بعد كده يقول له يعني ما سامحني طب في الحكايه دي لو اذن له خلاص لو ما اذنلوش ياخد منه لانه باع ما ليس له ما ليس عنده شفتوا بقى ده اسمه بيع الفضولي ادينا يعني قلنا شويه حاجات كده ايه مع الماشي بيع الغرر بيع ال- ال- النوع من انواع البيع العينه وحرمته والتورق وخدنا شويه الكلام بيع الجهالات ادي النظام الاسلامي اللي احنا نريد ان نقيمه اساسه اخلاقي هو ده أساسه إيماني أساسه معاملة بشرية إنسانية ما بين الناس نعرف بقى نطبق شرع ربنا علينا الأول عشان يطبق على الدنيا بعد كده بأسرها مش بس على بلدنا لما شيئا فشيئا يبقى الاقتصاد الإسلامي ده قوي وعشان كده أختمها وأقول إنه اللي بيقولوا البنوك الإسلامية إحنا مش هنشتغل فيها لأنها هي هي أقول له قويها لغاية ما تبقى هي شوكة تقدر تفرض اسلوبها على الواقع العالمي او على الواقع الاقتصادي الاقليمي لكن طول ما انت قاعد تقول لي اصلها زيها زي مش عارف ايه طب ما هو كلهم هيضعفوا لان كل اللي هيلعب اللعبه هيصطدم بصخره الواقع هيروح راجع تاني فهذا شيء مسموح به من باب ارتكاب أخف الضررين أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم